صحة حالك الله يكرمك الله يكرمك بعد إذنك.
تفضل شوف
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد فالسؤال الأولاني احنا قلنا السؤال ب 100 جنيه صح؟ إن شاء الله قلنا السؤال ب 100 جنيه يا إخواني ومش السؤال آه، ب 100 جنيه آه، ده اللقاء رقم كام في سورة الرحمن؟ الحمد لله ما جاوبوش ده الرابع الرابع الرابع والله لما حضرتك مقدمة الصورة مع الرحمن علم القرآن ده كان لقاء وبعد كده نص الصفحة الأولاني ده كان لقاء لحد آه، آه، وخلق الجنة من مرج من نار وبعد كده من أول بقى لحد يا معشر الجن والإنس ده الرابع. سبحان الله يا أخي 100 جنيه دي مش هتشتغل النهارده إن شاء الله السؤال الثاني ب 100 جنيه برضه إيه علاقة سورة الرحمن بالسورة اللي كانت بتقرأ الفجر؟ صلاة الفجر اه قبل ما استاذ محمد يجيبها بقى هي سوره التوبه يا جماعه هي السوره الوحيده التي لم تصدر باسم الله الرحمن يعني سوره التوبه مفيش فيها بسم الله الرحمن الرحيم فلم تصدر بالبسمله لم تصدر باسم الله الرحمن واحنا هنا في سوره الرحمن فالحمد لله ما حدش خد بالجنيه برضه آه، يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان آه، المفسرين اختلفوا في هذه الايه ما معناها يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أخطار السماوات والأرض فانفذوا بعض المفسرين قال إن استطعتم أن تهربوا من الموت فاهربوا يعني لو تقدروا تهربوا من الموت اهربوا بعض المفسرين قال أن هذه الآية يوم القيامة لو تقدروا انكم تنفذوا من أخطار السماوات والأرض وتهربوا من الساهرة أرض القيامة فاهربوا وبعض المفسرين قال لك لا ده دي في الدنيا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فتعلموا الغيب الذي في السماوات والأرض وتعلموا شؤون الله في السماوات السبع وفي الأراضين فانفذوا لو انتوا تقدروا ان انتوا تنفذوا تعرفوا بقى أسرار الملكوت وتعرفوا بقى ماذا في السماوات وتنظروا فإيه فانفذوا يبقى آه، آه، اختلف على هذه الاقوال ولكن يعني يعني دي ثلاث اقوال آه، لو تهربوا من الموت لو تقدروا تهربوا من الموت لو جه يوم القيامه وده قول كثير طبعا من المفسرين لو تقدروا يوم القيامه ان انتوا ت- تهربوا من حصار الملائكه لكم وسيطره وهيمنه الله عليكم يوم القيامه فاهربوا والقول الثالث لو تستطيعون في الدنيا ان تفعلوا ذلك آه، من أجل أن تعلموا ما في السماوات وأن تعلموا الغيوب التي في السماوات فافعلوا عموما يا إخوانا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض يعني لو جينا ننظر ليه على الدنيا على معنى الموت واضحة وعلى معنى ال- يوم القيامة واضح جدا إنما على معنى الدنيا أنت في مجرة اسمها مجرة التبانة بين انت حته كده في ال في ال ايه في, في ديل من ديول المجره بينك وبين مركز المجره كام سنه ضوئيه منك لو انت عايز تتجه للمركز 30000 سنة ضوئية يبقى بينك وبين طرف المجرة كام سنة ضوئية بلان دي 30000 يبقى بينك وبين الطرف كام ايه لا ده هم هي- هي القطر 50 النص القطر 50000 والقطر 100000 سنة ها فانت فانت يبقى بينك وبين طرف المجرة 20000 سنة ضوئية يعني فانت دلوقتي لو عايز توصل لطرف المجرة بس انت عايز تركب آه، صاروخ ماشي بسرعة الضوء وتفضل ماشي عشرين الف عشان توصل لايه للطرف بس بتاع النقطة اللي انت عايش فيها اللي هي اسمها المجرة لو عايز تعرف المجرة بتاعتك دي بقى هي وشوية مجرات كده اصحاب زمايل في شلة كده شلة مجرات جنب بعض كده اللي هي اقرب شلة مجرات ليك قالك عشان توصل لدار طرف الشلة الصغنونة خالص اللي هي الاصحاب والزمايل والاناتيم بتوع مجرة التبانة عايز 3 وربع مليون سنة ضوئية 3 وربع مليون قال لك بقى الحشد المجاري الصغنون اللي بعدها 6 مليون سنة ضوئية قال لك الحشد هو ال- المجرات يا جماعة زمايل يعني حشود مجارية بتعيش في مجموعات المجرات دي مش ايه مش لان المجره دي مش اقل من النقطه اصلا في الكون فالمجرات فانت لما بتبص في السماء وتشوف نقطه قال لك النقطه دي مش مش نجم وهتفتكر انها نجم ولا مجرة قالك ده ممكن تكون اصلا مجموعة من المجرات عشان كده لما تشوف في صور الفلكية في صور الافلاك فتشوف مثلا ايه نقط كتير فتقول سبحان الله كل دي نجوم حبيبي ده مش نجوم ده كل نقطة من ديت ممكن تبقى ملايين المجرات اصلا الصور اللي بتلتقط بالمنظر ده ملايين المجرات بس هي ملايين المجرات جايه لك نقطة فقال لك طب والحشد المجاري اللي اكبر من كده يبقى 20000 سنه اختار في المجره 20000 سنه ضوئيه وبعد كده 3 ونص 3 وربع مليون سنه ضوئيه للطرف بتاع الايه جزء المجرات الصغيره بعد كده 6 مليون للحشد المجاري الاكبر قال لك الحشد المجاري الاكبر منه 100 مليون سنه ضوئيه 100 مليون سنة ضوئية طبعا بتفضل توصل لحد ايه 160 مليار سنة ضوئية وده الجزء المنظور فإن استطعتم أن تنفذوا من أقطار ده لو أنت ماشي بسرعة الضوء إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فان- فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان قال لك بسلطان أي بقوة عظيمة لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى ف آه، يعني إيه آه، في هذه الحالة هي دي الحالة الوحيدة اللي أنت تقدر تطلع من هذا الأمر البعض طبعا اتكلم عن خروج الإنسان للقمر طبعا خروج الانسان القمر ده القمر ده بعده من الارض زي بعد كده بغداد من القاهره كده حاجه يعني بسيطه جدا يعني آه، ف- فبعد القمر فقال لك هنا لو يعني ده لو انت اتكلمت على ديت يبقى لا تنفذون الا بسلطان قالوا سلطان العلم ان يعطي يؤتيكم الله من العلم ما تستطيعون به ان ايه ان تخرجوا من هذا الامر ولكن طبعا آه، شان الايه اعظم من هذا مليار مره يعني شأن الآية فيه تحدي أعظم من هذا مليار مرة وكلمة أقطار السماوات والأرض أعظم من هذا مليار مرة زي ما اتكلمنا فبأي آلاء ربكما تكذبان قلنا فبأي آلاء ربكما تكذبان جاية 31 مرة في السورة كل مرة لها معنى غير المعنى التاني هنا بقى إيه الآلاء بقى إيه النعم اللي بعد يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا آه، آه، قال لك نعمة الإمهال نعمة الإيمان يعني كل مرة ربنا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان ممكن تاخدها على معنى عام اللي هو انك محاط بكمية من النعم والآيات والآلاء وشواهد القدرة وشواهد الرحمة لا تحصى وممكن تاخدها بمعنى خاص يتعلق بالآية اللي جه بعدها على طول فبأي آلاء ربكما تكذبان فلو انت خدتها على المعنى العام هنا يبقى يعني بص حواليك انظر حولك انت المفروض قلبك يعيش مع رحمات الله المنهمرة عليك من كل حدث وصوت ولكن لو خدتها على المعنى الخاص ايه النعمة هنا نعمة الإمهال نعمة الإمهال والحلم انت ربنا قادر عليك قوي ومع ذلك يمهلك وهنا الآية جت يا معشر معشر ديت اللي هي معاشرة و- و- و- واحنا عايشين في عشرة و- وعايشين بنتعاشر وعايشين ب... انت عايش في كمية من الود و و فعلى المعنى بقى للمفسرين قالوا ان استطعتم ان تهربوا من الموت فهربوا فجأة تلاقي نفسك لوحدك فجأة تلاقي نفسك ما عدتش خلاص يا معشر دي بقى لو على المعنى بتاع يوم القيامة فجأة تلاقي نفسك لوحدك فيا معشر الجن والإنس اللي انتوا عايشين مشغولين بمعاشراتكم وأنسكم وودكم وتواصلاتكم في لحظة هتلاقي نفسك لوحدك بين ايدين ربنا فاعمل حساب اللحظة دي يعني انا داخل اصلي الفجر كده و- وال... و- و- يعني والمصلين واقفين يعني في المسجد وقال سبحان الله الناس دلوقتي حتى وهي بتصلي مقتنصه ببعض واقفه جنب بعض انما انت هتيجي لحظه انت لوحدك ليس معك الا رحمه الله ثم عملك يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران طبعا يرسل ديت معناها ان شواظ النار والنحاس دي رسل من الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه والمرسلات عرفة على الرياح انها مرسلات انها رسل من الله يبقى كل حاجة في الكون هي جنود من جنود الله ترسل بامر الله عبودية كل شيء في الكون لله يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس قال لك الشواظ من نار قال لك النار التي لا دخان فيها طب والنحاس قال لك ده الدخان الذي لا نار فيه يبقى الشواظ من نار النار التي لا دخان فيها زي ايه الوقت كده في العلم الحديث ايه في العلم الحديث النار الخالصة ال ال ال ال ال يعني في حاجات في العلم الحديث بتبقى ايه خالصة بدون اي شوائب وبدون اي علامات احتراق بتبقى نور خالص او نار خالصه بدون اي شوائب زي الليزر كده الليزر حاجه خالصه بدون اي شيء يتصاعد منها على الاطلاق فدي بتبقى في قمه النفاذيه وفي قمه التاثير يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس شواظ من نار النار التي لا دخان فيها قمه الاحراق ونحاس النحاس مختلف فيه على معنيين المعنى الاولاني النحاس هو الدخان الذي لا نار فيه يعني انت لقت بقى ايه ربنا يحفظنا يا رب النار التي لا دخان فيها النار اللي في قمة الكثافة والتركيز طب دوق بقى الدخان اللي في قمة الكثافة والتركيز لان الدخان انتوا عارفين ان اللي بيتحرق من نار ربنا يحفظنا يا رب تحريق الدنيا اول سبب لموته ايه اول سبب لموته مش النار اول سبب لموته الدخان اول سبب لموته مش ليس النار وانما ايه يعني يعني في ناس فاكره ان الحرق هو السبب الاول لا الحرق مش السبب الاول للموت في الحروب ربنا يعيذنا يا رب من حروق الدنيا وحروق الاخره اللهم امين يا رب يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فقال لك نحاس الدخان الذي لا نار فيه وفي قول تاني وده يعني بيقولوه يعني اهل الاعجاز العلمي في القران وهو موجود برضه قال لك نحاس اللي هو النحاس فجاب لك سفينه ابولو اللي هي طلعت في الفضاء فجاب لك عليها آه، سيور نحاس كده جنازير نحاس ده- دي موجودة في معرض آه، وكالة ناسا في امريكا الكبسولة بتاعت آه، سفينة ابولو مليانة عليها ت- تخطيط النحاس و... فقال لك هو النحاس ده جه منين فاحد علماء المسلمين يعني وهو بيزور هناك فقالوا له لان الكون مليان بذرات النحاس اصلا فذرات النحاس دي اصلا قاعده طول ما السفينه طالعه نازله قاعده ايه تيجي عليها وتتراكم عليها اول ما السفينه وهي داخله الكره الارضيه تدخل في المجال الجوي تاني تبدا ذرات النحاس دي تبان وتبقى بشكل جنازير كده تبقى بشكل سيور كده على السفينه وتظهر بسبب التفاعل مع ماده ال- الغلاف ال- الجوي بتاع الكره الارضيه فتبان فتظهر فعشان كده بيتمسكوا بان النحاس هنا هو النحاس وان ده من الاعجاز العلمي في القرآن ان اصلا صفحة الكون مليانة بانتشار ذرات النحاس فيها فيرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران على اي حاجة ده اصلا يعني الله يتحدى الانسان مين اللي ينتصر على الله ومين اللي يقدر انه يتحدى الله سبحانه وتعالى لما سموا سفينة الفضاء تشالنجر المتحدي في 17 ثانية اتحرقت قدام الدنيا كلها فمن الذي يتحدى الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان قلنا السورة اللي قبلها اللي كانت سورة ايه قبل سورة الرحمن السورة اللي قبل سورة الرحمن الوقعة تشكيك المحسنة شيء ايوه صح والله الله القمر فضل الله في نفسنا متفوقة جدا فطيب قلنا ايه العلاقة بقى بين بين سورة الرحمن وسورة القمر قلنا من العلاقات الترابط ايه هذه الآية ايوه قلنا ايه بقى الترابط ما بين هذه الآية وبين سورة القمر ايوه صح مظبوط ان ان ان دي انشقت السماء واللي قبلها اقتربت الساعه وانشق القمر ففي الدنيا ده ده حدث صغير قوي قوي قوي انشقاق القمر ده. انما تخيل انشقاق السماء بقى تخيل ان السماء دي تنشق اذا كان الذره حينما انشقت في الحرب العالميه الثانيه خلصت في 48 ساعه امريكا لما عرفت تشق الذره خلصت الحرب العالميه الثانيه في 48 ساعه اللي اتقتل فيها 55 مليون بني ادم وقعدت سنين وكانت الكره الارضيه بحر دم في- بشق ذره اللي هي القنبله النوويه امال حينما تنشق المجره انما حينما تنشق السماوات انت متخيل ساعتها يبقى الهول الكوني شكله ايه عشان كده احنا داخلين دلوقتي بقى في سوره الرحمن في مرحله جديده من سوره الرحمن وهي اوعى الرحمن يغير معاملته معاك اوعى الرحمن هنشوف الوقت بقى في الخمس ست ايات الجايين دول ماذا لو تغيرت معاملة الرحمن الرحمن بقى اللي احنا قاعدين بقى ايه والنجم والشجر الشمس والقمر بحسبان هتشوف الوقت بقى الشمس ده يحصل لها ايه والقمر ده يحصل له ايه والسماء اللي رفعها دي بقى وشكلها جميل ده يحصل لها ايه هتشوف بقى الرحم والارض اللي وضعها للانام ده ايه هتشوف هيحصل لها ايه وهتشوف بقى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بقى والبحاره يحصل لها ايه اللي كانت بتخرج لك اللؤلؤ والمرجان هتخرج لك الوقت النيران وهتشوف الوقت بقى ايه والحب في العصف والريحان اللي كان ربنا مالي لك حياتك ريحان وازهار جميله وروايح جميله وعطور جميله هتشوف الوقت بقى كل ده يتقلب هيبقى شكله ايه ماذا لو غابت رحمات الرحمن ماذا لو نزع الله رحماته من حولك هو تصوير يوم القيامه بالظبط ماذا لو نزعت الرحمه ماذا لو نزعت الرحمه والعياذ بالله ماذا لو اخذت الرحمه فديت ايه عشان كده يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام قال في حاجه لما تحصل يوم القيامه هيقوم ايه الحاجه ديت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله يبقى اول ما ذكر ربنا ما عادش هيجي في الارض السماء ستنقض على الارض يبقى اللي, ح- اللي ربنا حافظ به الارض من انقضاض السماء عليها ايه هو ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الله عشان كده الشيخ محمد الغزالي رحمه الله كان يقول اضعت قطعه من العمر العزيز في البسيط والوسيط والوجيز أضعت أضعت قطعة من العمر العزيز يعني ضيعت جزء عزيز أوي من عمر الغالس في البسيط والوسيط والوجيز إيه البسيط والوسيط والوجيز دي ثلاث موسوعات فقهية عملها محمد الغزالي موسوعة البسيط البسيط دي مش معناها حاجة بسيطة ده البسيط دي اللي هي المبسوط اللي هو الحاجة الكبيرة أوي أوي أوي أوي أوي الوسيط اللي هو اللي في النص والوجيز اللي هو الصغير ده فعمل ثلاث موسوعات فقهية متدرجة طلبة العلم فجه بقى لما ذاق بقى من لذات الذكر ما ذاق فبيقول لك يا خساره ان انا ضيعت عمري في اي حاجه غير ذكر الله وغير الاكتفاء بذكر الله والرغم من الكلمه اللي قالها مين شيخ الاسلام ابن تيميه لما سجن في نهايه عمره فقال ف- فمنعوه من الكتب ومن الورق ومن الاقلام خدوا منه كل عماشر المصحف فتفعكف على التدبر في القرآن وتلاته القرآن 24 ساعة فقال ساعتها فتح لي فتح له بقى من أنوار القرآن ومعاني القرآن ما جعلني أندم على كل ساعة أضعتها في غير كتاب الله يعني بيقول كل ساعة راحت في غير القرآن وعلوم القرآن وتدبر القرآن يندم عليه حتى لو كانت راحت في علم تاني من العلوم فيعني احيانا فسبحان الله حينما يتوقف الذكر عن الارض تنقض السماء على الارض يحصل بقى الكلام اللي ايه فذكر ربنا ده اللي ربنا حافظك بيه اصلا ده اللي ربنا حبيب بيه ذكر ربنا ده ربنا دافع عنك ما لا تتخيله بيه قريت كلمه امبارح والله يا إخواني، والله كنت عايز يعني وانا كنت قاعد كلمه غاليه طبعا جدا يعني صح ولا ايه تقول ابن السرايا لما احب ما يصف يقول انا هعيط فيعني طب انا اتعيط يعني ايه لا يا سلام والله قريت كلمه فانا والله والله شقت قلبي آه، نتيجة كده ولا ملصق كده ملصق ديني محطوط على حيطة كده ومكتوب فيه هل ذكرت الله اليوم فقلت يا نهار اسود يا نهار اسود هو هو هو احنا وصلنا من الجحود لدرجة ان في واحد بيتقال له انت ذكرت ربنا النهاردة ولو مرة هو انت المفروض اصلا لا تذكر الا الله هو انت المفروض اصلا لا يغفل قلبك عن ذكر الله المفروض اصلا ان انت من ساعة ما بتصحى لحد ما تنام انت اصلا قلبك عايش مع ذكر الله وصلنا من الجحود ان كتب ورقة هو انت النهاردة قلت سبحان الله مرة مرة يا سيدي مرة ده انت المفروض قلبك فبأي آلاء ربكما تكذبان ده انت محاط برحمات مذهله وتيجي في الاخر هل ذكرت ربك اليوم مرة يعني حاجة تحس يعني ايه يعني اعوذ بالله من الغفلة نعوذ بالله من الغفلة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين بالغدو والأصل للنهار اذكر ربنا للنهار ولا تكن من الغافلين لا تكن من الغافلين عن نعم ربنا المنامر عليك لا تكن من الغافلين عن احتياجك لله لا تكن من الغافلين عن المخاطر التي لن ينقذك منها إلا دوام ذكر الله لا تكن من الغافلين عن جلال الله لا تكن من الغافلين عن أسماء الله وصفاته لا تكن من الغافلين عن هيمنة الله على الكون لا تكن من الغافلين عن آيات الله في كل مخلوق لا تكن من الغافلين ولا تكن من الغافلين فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان أول رحمة شارك رحمة الكون بيك السماء دي كانت مجمع الرحمات السماء دي كانت قاعدة تنزل لك رحمات للنهار السماء دي كانت بتنزل لك المطر وكان بينزل بقى منها ملائكة الأرزاق وكان بينزل منها إجابة الدعاء وكان بينزل منها الإغاثات السماء اللي بتنزل الرحمات فجأة اتعدمت الرحمة من الكون فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان يعني ايه وردة كالدهان يعني ايه وردة ويعني ايه دهان وردة اول معنى لها ايه آه حمراء اللون حمراء السماء كلها تبقى عاملة زي الدم الاحمر كده آه يعني فكانت حمراء اللون المعنى الثاني وده البعض اتكلم فيه وردة ده معنى له الورد يعني ايه بقى الشكل بتاعها زي شكل برضه بتوع الاجهزه العلميه في القران بيتمسكوا بهذه الكلمه عشان بعض الصور الكونيه اللي جايبه ايه الاشكال كونيه في شكل ورد كده زي الورده بالظبط فيقول لك دي هتبقى نفس المنظر يوم القيامه ولكن طبعا لا يعلم تاويل هذه الايات الا الله سبحانه وتعالى فكانت ورده كالدهان آه، ال- آه، الفهد انثى الفهد في اللغه اسمها ور- ورده أنثى الفهد في اللغة اسمها وردة آه، آه، يعني وده وصف من أوصاف ال- إيه، آه، يعني بعض الكائنات أو ف- يعني ممكن انقضاض السماء على الأرض كما تنقض الوحوش في البراد انقضاض السماوات على الأرض كالدهان بقى قال لك الدهان هنا آه، يعني كثير من المفسرين قالوا الدهان عامل زي الدهان اللي انت بتدهن بالحيطة اللي هو الزيت السائل الزيوت السائلة فكانت وردة كالدهان أي آه، ت- ت- تسيل السماوات على الأرض وتنهمر السماوات على الأرض يعني كأن المادة الكونية كده تسيح وتنصهر وتنهمر على الأرض فكانت وردة كالدهان يعني حمراء اللون شديدة حمار اللون كالدهان يعني كال- كالزيوت السائلة الذائبة التي تنهمر على الأرض فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان هنا نعمة الإمهال ونعمة الرحمة ونعمة العفو عن الزلات ونعمة المغفرة فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يبقى الأولانية كانت رحمة الكون انعدمت رحمات الكون بيك خلاص بقى العاب الشمس هتنور لك ولا القمر هي ولا البحر هتديك الأمواج ولا خلاص كل ده راح الحاجة الثانية انعدام رحمة الإنسان بالإنسان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن محدش يسأل في حد محدش يعبر حد يعني لا يسأل عن ذنبه الوقت يعني الوقت مثلا يقول لك جمعية حقوق الإنسان لو واحد مثلا لو هو مثلا إيه آه، خارج من سجن مهذب فالجمعيات تقف بقى وتتكلم و- وايه اللي عمل في ده كده وليه ده ده في الدنيا خلاص في الدنيا ده عمل عظيم طبعا جدا ان الناس تحامي عن بعضها عمل عظيم يوم القيامة لو واحد شاف واحد مسحوب على وشه من على الصراط بيترمي في جهنم ويغمس ويرفع ويغمس ويرفع محدش يسأل حد محدش يسأل عن حد لو واحد شاف واحد بيتسحب على وشه خمسين ألف سنة لجهنم محدش يسأل عن حد يعني في الدنيا انت لو صاحبك حصل له حاجة تسأل وليه لو شفت واحد اتخبطته عربية وطار ازاي لو شفت حد حصل له حاجة ولا صورة فيها مثلا حد متحدث ازاي ده ده في الدنيا الناس تسأل عن بعض انما في يوم القيامة لا يسأل عن ذنبه انس ولا جن يعني إيه لا يسأل عن ذنبه يعني واحد بيتسحب على وشه لجهنم محدش هيقول له ليه هو انت ما هو انت كده ربنا عدل سبحانه وتعالى فانت كده عمل حاجه هو انت عملت ايه عشان يتعمل فيك كده ولا حد يسأل في حد اصلا ولا حد خلاص بقى يا معشر دي هتنتهي المعاشرات وال... وال... وال... والاتصالات والتراحمات هتنعدم رحمة المخلوق بالمخلوق فمالكش غير ربنا مالكش غير الرحمن ساعتها فانت ما ينفعش انك تخسر ربنا سبحانه وتعالى في... فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان لا ولا يسأل حميم حميم ولا يسأل حميم ده اللي هو قلبه حمم حميم ده اللي هو زي الحمم البركانية كده قلبه مولع نار من حب ال- التاني ده اللي قلبه مولع نار من حب التاني ده ولا يسأل حميم يوم القيامة هو بيتعمل فيه كده ليه كل واحد مشغول بنفسه يبصر ونار محدش يسأل في حد يوم الملائكة بقى ت- تقوم بقى مزودة الموضوع اكتر ازاي بقى ولا يسأل حميم حميمة اخ- بيتعذب حبيبك اهو ها البنت اللي انت ولا اللي, اللي انت كنت بتعصي ربنا معاها ولا انت كنت بتعصي ربنا معاها او تعذب اهو ولا حد يسأل في حد ابوك اهو ابنك اهو ولا حد يسأل في حد يقوم الملائكه تعمل ايه بقى يبصر ونوم ده فلان اهو الملائكه تقعد ت- توريهم لبعض قال لا فلان اللي بيتعذب ده اهو ده ده اخوك ده ده ابنك ده ده حبيبك ده ده انتيمك يبصرونهم قدامك اهو ولا يسأل فيه ولا يعمل اللي هو شايفه يود المجرم ويف- ويفتدي من عذاب يومئذ ايه ببنيه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان وحاجة عجيبة قوي ان الآلاء تيجي في وسط آيات العذاب يعني كأن من النعم ان ربنا يعرفك الكلام ده كأن من النعم ان ربنا يحذرك ويفهمك كأن من النعم ان ربنا شايل عنك ده كأن من النعم ان ربنا مبهمك يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام من الايات المرعبه فيؤخذ بالنواصي والاقدام عارف يعني ايه فيؤخذ بالنواصي والاقدام فيؤخذ بالنواصي والاقدام ديت يعني واحد خارج من تحت التراب ها عايزين حد كده عايزين نروح لحد كده ايه يؤخذ بالنواصي ده ربنا يحفظنا يا رب يعني هو خارج من تحت التراب يلاقي حد ايه ماسكه من الهوم كلبشه من من نصيته على طول ها أه؟ وواحد يوم ايه غارس الكلبشات في رجليه ماسك رجليه على طول خدت بالك واخد انت فيؤخذ يتاخد على طول فورا كده يعني مش مش اطلع اقف استنى اما امسكك من راسك من نصيتك استنى اما كلبش لك رجليك لا فيؤخذ ها فورا وبالمضرب هو لسه طالع كده فيؤ ويقوم لاقي واحد بي- بيصاحبه من راسه وواحد ماسكه من رجليه او مكلبشه من رجليه فيؤخذ بالنواصي والاقدام واشمعنى النواصي والاقدام لان الناصية هنا اللي نسفعت بالناصية الناصية دي مقدمة ال- المخ دي هي مركز اتخاذ القرار فكل معصية انت عصيت ربنا بيها القرار بتاعها اتاخد في الناصية اتاخد هنا كل مرة تمردت على الله فيها القرار اتاخد هنا كل مرة نمت وما قمتش تصلي وانت سامع الاذان القرار اتاخد هنا فكل قرارات الطاعة والمعصية بتتاخد ايه تتاخد من هنا ده قرار طبعا ده ايه ده ده يعني فيؤخذ بالنواصي طب اشمعنى الاقدام لان القدم ها هي اللي نفذت القرار فهنا اخذ القرار وهنا تنفيذ القرار والسعي بقى للطاعه المعصيه عشان كده فيؤخذ بالنواصي والاقدام طيب هنا بقى ايه هنا رحمه ايه اللي انعدمت رحمه الملائكه بالانسان يبقى الاول رحمه الكون راحت انشقت السماء بعد كده رحمه الانسان راحت لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان بعد كده رحمه الملائكه راحت يعرف المجرمون بسمائهم فيؤخذ السيمه الوسم هو علامه الكي بالنار فكان زمان يعني مثلا قبائل الاعراب كلها عاشه جنب بعض ففي 100 خيمه كل واحده عندها جملين جاموستين غنمتين طب هنعرف غنم بعض منين وكله بيرعى فكان كل واحد يوسم الغنم بتاعته والبهائم بتاعته بانه يكويها بالنار في حته واحد يكويها مثلا في ركبتها القدامانيه اليمين واحد يكويها مثلا في ودنها الشمال من ورا واحد يكويها مثلا في ديلها من ورا فكل واحد يعرف بهائمه بايه بالوسم اللي اللي هي كي النار ده يعرف المجرمون بسيماهم فالمجرم والعياذ بالله طالع متعلم اصلا بكي النار متعلم ليه لانه كان يعذب في القبر فهذه من ادله عذاب القبر فهو طالع على حسب العلامات اللي فيه على حسب الذنب بتاعه كان ايه يعرف المجرمون طيب ولو هي مش كده هو اصلا كل واحد له اسم يوم القيامه يوم القيامه المجرم بيتعرف من العرق بتاعه ودرجه العرق في ارض المحشر المجرم بيتعرف كل واحد طاعته او معصيته باين عليه يعني اللي اللي اتجوز اتنين وظلم واحدة منهم يجي مائل على شقه كده إيه طب الحاكم الظالم اللي غير وبدل وتكبر وتجبر يجي زي الحشرة زي الصرصار كده يدس رجليه تحت طيب ال ال الانسان اللي هجر القرآن يجي زرقة يجي لون ازرق وشفايفه زرقاء ومرعوب يبقى كل واحد طاعته ومعصيته باين عليه فيعرف المجرمون بسمائهم كل واحد معصيته بيطلع من القبر وهو باين عليه ويوم القيامة بتبان عليه من علامات كثيرة جدا فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني آه، آه، آه، يعني آمنوا بنعم الله واهرعوا إلى الله وتوبوا إلى الله قبل أن يتحقق هذا الأمر ف- فبأي آلاء ربكما تكذبان لسه مش مصدقين بالنعم لسه جاحدين لنعم الله سبحانه وتعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن آخر رحمة وأعظم رحمة حرم منها الإنسان في هذه اللحظة رحمة الله سبحانه وتعالى يبقى الأول رحمة الكون راحت وبعد كده رحمة الإنسان بالإنسان راحت وبعد كده رحمة الملائكة بالإنسان راحت وبعد كده هنا رحمة الله بالإنسان أو بالمجرمين راحت بقى والعياذ بالله في هذا المشهد الرهيب هذه فدي في سورة الرحمن ماذا لو نزعت رحمات الرحمن أنت عايش غرقان رحمات انت ما انتش متخيل الرحمات دي لو راحت من حياتك هيبقى حياتك شكلها ايه فاوعى ربنا يغير المعامله معاك اوعى الرحمن يغير المعامله معاك ف... ف... فده وجه ترابط هذه الايات ايات العذاب دي جت مع سوره الرحمن كده ليه يعني يجيب لك الرحمات دي لو اتنزعت في حياتك هيبقى شكلها ايه ربنا يحفظنا هذه جنان هذه اسم اشاره للقريب يبقى يبقى هم واقفين قدام جهنم اهو ممكن الصالحين اللي بيشوفهم المعذبين في جهنم وممكن ربنا بيفرج البشرية كلها على اللي دخلوا جهنم اه لان دلوقتي في ناس في جهنم وناس بتتفرج من بره فاللي بيتفرج من بره ده البشرية كلها ربنا بيوريهم جهنم والعذاب اللي في هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون بيحصل لهم ايه بقى يطوفون بينها وبين حميم الآن يطوفون يطوفون بينها وبين حميم الآن حميم الآن آن يعني وصل قمة الغليان ده آن يعني أنا الماء أي غلى الماء وصل قمة الغليان والحميم زي الحمم البركانية كده الذائبة يعني يروحوا النار يتعذبوا فيها شوية عايزين مية او عايزين مش قادرين طب يلا بقى ايه من النار يطلعوا على الحميم بقى على ايه يعني يصب عليهم الحميم و... ويروحوا في انهار الحميم والعياذ بالله طب راحوا الحميم مش قادرين طب رجعوا تاني النار يطوفون بينها وبين حميم يعني من افظع ايات العذاب في القران من اصعب ايات العذاب في القران ان بني ادم قاعد ايه من الحميم للنار ومن النار للحميم ومن الحميم للنار ومن النار للحميم فين الرحمه يا رب هو يعني فعل ما يستحق ان تنزع منه رحمه الرحمن سبحانه وتعالى يطوفون بينها وبين حميم الان فباي الاء ربكما تكذبان زي ما ربنا في ايات الجنه قال فباي الاء ربكما تكذبان وزي ما ربنا في نعم الدنيا قال فباي الاء ربكما تكذبان بقى ربنا برضه في الجزء بتاع النار والموت والقيامه قال فباي الاء ربكما تكذبان فنعم ربنا حوطاك ولازم تخرج من كل حاجه ومن كل ايه بنعمه من نعم الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان آه، نختم عند هذه الآية بقى ولمن خاف مقام ربه يعني ايه مقام ربه فيها قولين القول الأولاني مقام ربه أي هيبة ربه وجلال ربه اللي, اللي من الدنيا آه، آه، آه، يعني عظم مقام الله إخوانا ايه الفرق بين الخوف والخشية الخوف هو خوف عذاب الله الخشية هي خوف مقام الله يقول لك ايه يخاف ما يختشيش يعني ايه يخاف ما يختشيش حد عارف يعني ايه يخاف ما يختشيش يخاف ما يختشيش يعني لو واحد جه يضربه يخاف انما مثلا لو العمده بتاع البلد معدي لا ما يختشيش يعني ايه ما يحفظش للناس مقامه هو لو ما اتضربش بالعصا ما يخافش هو لو ما اتضربش ما يخافش انما انه يحفظ للناس مقامه لا فيخاف ما يقول لك إيه، فده الفرق بين الخوف والخشيه فهنا ولمن خاف ايه بقى عذاب ربي ولا مقام ربي مقام ربي اللي هي ده ايه بقى هيبة الله سبحانه وتعالى وإجلال الله سبحانه وتعالى طيب والمعنى الثاني مقام ربي أي لحظة الوقوف بين يدي الله لحظة العرض على الله سبحانه وتعالى إن هو فضل طول حياته آه عشان كده آه آه الذين إذا ذكر الله إيه وجل قربهم وجل الوجل ده من احساس ليله الامتحان او احساس لحظه دخول الامتحان والورق بيتوزع عليك وانت قلبك بيدق يا ترى الاسئله عارف او احساس وانت داخل لجنه شفوي وما انتش عارف هتجاوب على الاسئله ولا ده الوجل فاذا ذكر الله وجل قلوبهم لانه بيفتكر على طول مقام الله بيفتكر على طول الوقفه بين ايدين ربنا هقول لربنا ايه ماذا ستقول لربك غدا ولمن خاف مقام ربي يعني الانسان طول حياته عايش خايف من ربنا خايف من لحظه الوقوف بين ربنا يعني بيحركه لحظه العرض على الله هقول لربنا ايه لما اقف بين ايديه هو بيقرأ مالك يوم الدين في الفاتحة وبيقرأها في قيام الليل كده على طول الحاجة اللي بترشى في قلبه لحظة العرض على الله أخطر لحظة بيخاف منها المؤمن يوم القيامة كلها لحظة لما يؤمن إن ربنا يعني ليس بينه وبين الله ترجمان ولمن خاف مقام ربه جنتان خاف هنا يعني عكس كلمة الرحمن اللي هي بتاعت السورة أصلا يعني سبحان الله ده المفروض بقى ولمن أمن لا يا حبيبي رحمات الرحمن مش المفروض تخليك تختار بالله وربنا رحيم وربنا وربنا رحيم بس ربنا برضه ممكن يعذب بالنار آه نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وانا عذاب العذاب الاليم يبقى هنا ايه علاقتها بصوره الرحمن ان اوعى تختار برحمات الرحمن ده انت المفروض رحمات الرحمن دي تخوفك لانك هتتسال عنها يوم القيامه فلمن خاف مقام ربه جنتان ال- آه، ذوات افنان وبعد كده آه، ومن دونهما جنتان يعني الجنات مقامات الجنات مقامات قال لك طيب الجنات مقامات ديت بناء على ايه ده بناخد المره الجايه باذن الله قال لك الجنه مقامات دي بناء على ايه بناء على ايه يا شيخ بن- بناء على ايه الملك ده مش ناوي تطلع بناء على ايه يا شيخ حفظ القرآن ترتيب القرآن يا شيخ
هات من جنيه شيخ أنا هات من- بناء على الخوف من الله يبقى قال لك قال لك لمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان فقال لك ربنا جاب درجات الجنه وطبعا ده اطول شوط عن الجنه واكتر شوط فصل ما بين جن السابقين واصحاب اليمين والشوط ده نازل في المرحلة السرية يعني قبل الجار بدعوة يعني دي من المعاني التأسيسية اللي أسست دين الصحابة يعني ربنا من المعاني اللي بنت الصحابة في دار الأرقم تفاوت في مقامات الجنة كأن من أعظم المعاني اللي يتربى عليها الأخ وكل واحد مننا يتربى عليها إن الج- الآخرة درجات اوعى تفتكر إن في الآخر كله هتساوي بعض اوعى تفتكر إن كلنا بنصلي الفجر مع بعض وكلنا قاعدين في المسجد مع بعض وكلنا إن في الآخر كله في مقام واحد في الآخر ربنا يا رب يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى إنما ربنا بيقول للصحابة كده لا ده المؤمنين درجات ده حتى قال الإيمان نفسهم درجات فخد بالك وخلي عندك علو وهبة في طلب الفردوس الأعلى ما تقعدش تقول لي بقى المهم جنة وخلاص والمهم- لا لا لا ده الفرق ما بين الفردوس الأعلى وأصحاب اليمين زي الفرق ما بين الجنة وما بين الدنيا كده فأنت هتيجي يوم القيامة لما تشوف الفرق هتندم فأنت لازم أنت في الدنيا تعمل إيه لازم يبقى طموحك الفردوس الأعلى اوعى تنشل فمن اولها ربنا بيربي الصحابه على علو الهمه من بدايه الايه المرحله السريه دي فقال لك ان طب التفاوت ايه العمل اللي ربنا قاله يتفاوت فيه في درجات الجنه قال لك خوف الخوف فقال مقامك في الجنه على قدر خوفك من الله فيتفاضل الناس في مقامات الجنة على قدر خوفهم من الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان طبعا هاخد جنتين ليه قال لك جنة ال- جنتك اصلا بتاعتك اللي ربنا اداها لك برحمته بسبب عملك وجنة كانت بتاعت واحد كافر ولكن هيدخل ايه هيدخل النار يعني ممكن انت مثلا يا طارق تاخد جنتين باذن الله يا رب باذن الله يا رب من جنات الفردوس الاعلى جنة بتاعتك ربنا اصلا عاملها لك آه لو انت عملت الصالحات من قبل ما تتخلق اصلا والجنة بتاعت شارون والجنة بتاعت هي كده ما هو كانت الواحد كافر ويس- لأن احنا لا نحكم طبعا على المعين يعني الله أعلم كل واحد لحظة الموت عمل ايه واخدين بالكم انما يعني ايه مثلا كانت واحد زي كده يعني احنا احنا يعني يعني مش بحكم ان فلان داخل الجنة وفلان داخل النار احنا بنقول ان الكفار بيدخلوا النار انما فلان الله اعلم يمكن لحظة موته ربنا تاب عليه و- ما- مالكش دعوة بقى دي مش ايه حكم على المعين هنا دي بتاعت ربنا هنا انما مثلا حد زي شارون كده انت بقى يا شيخ محمد تاخد الجنه بتاعتك وتاخد الجنه مث- مثلا مثلا يعني واحد زي مثلا ايه إيه، زي مثلا هتلر مثلا ايه أبو لهب معين ابو ده انت همتك عاليه قوي عايز الجنه بتاعت ابو لهب ده انت يعني ما شاء الله اللهم بارك يعني ف... ف... فالجنه بتاعت ايه إيه، ابو لهب مثلا او جهل مثلا اه واخد بالك او الجنه بتاعت فرعون مثلا آه، او الجنة بتاعت مثلا اللي ذبح الناقة اللي ذبح الناقة بقى ايه الطاغية بقى اللي ذبح الناقة بتاعت سيدنا صالح او بتاعت واحد من اللي قتل الانبياء آه، هو معناه ان ربنا خلق لفرعون مكان في الجنة اه ربنا خلق لفرعون ربنا خلق للي زي هتلر الله اعلم ده كل واحد ربنا خلق للي زي هتلر واللي زي موسوليني واللي زي اللي قتل ما كان في الجنه ما فيش مخلوق ربنا خلقه ما خلقلوش قبل ما يتولد ما كان في الجنه قبل ما يتخلق يعني كان ربنا وما فيش مخلوق ربنا خلقه ما خلقلوش مكان في النار يعني انت انت ليك مكانك دلوقتي في الجنه اللي باسمك وليك مكانك اللي في النار باسمك ربنا يحفظنا يا رب ربنا يحفظنا ربنا ما خلقش مخلوق الا وفي مكان في الجنه الوقت اهو دلوقتي في مكان باسم الشيخ احمد في الجنه وفي مكان في النار باسمك طب ازاي هت- هتعمل الصالحات تاخد مكانك في الجنه هتعمل السيئات والعياذ بالله تاخد مكانك في الايه في النار فكأن الامتحان واضح جدا ففرعون هامان قارون كله له مكانه في الجنه طب هنا بقى جت في سوره الرحمن جنتان ليه كانه ما خلقك ليعذبك والا ما كانش خلق لك مكان في الجنه اصلا وانما هناك ايه إيه، من ابى والعياذ بالله ان ينال من رحمه الله وع- و و و و يعني وتعدى على الله وتمرد على الله سبحانه وتعالى فحرم من مكانه في الجنه ان شاء الله باذن الله المره الجايه بقى ناخد ال- ال- يعني باقي سورة الرحمن بقى مقامات الجنة في الفردوس الأعلى وأصحاب اليمين بإذن الله اللهم اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في الفردوس الأعلى اللهم متعنا بصحبة الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء في الفردوس الأعلى اللهم ارزقنا صحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى اللهم اجعلنا اللهم ارزقنا عمل الصادقين وارزقنا إيمان الصديقين اللهم اعمر قلوبنا بما عمرت به قلوب الصديقين اللهم املأ صدورنا بما ملأت به صدور الموقنين المؤمنين المخبتين اللهم أقمنا على مرادك منا اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا اللهم قوم في رضاك عزمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم انصرنا على من بغى علينا برحمتك يا رحمن يا رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك.